هذا مجلس التائبين على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم وهذا يوم الحادي عشر من شهر الله المحرم من عام 1442 ونسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن كان من منطلق في مطلع العام ف أمنية التوفيق اللهم ارزقنا التوفيق يا رب وإذا كان الإنسان يعاني من عوائق ومن بعض الناس بينه وبين توفيق الله عز وجل فإن فإن السلف كانوا ينتظرون الشهر الحرام ليدعو فيه ليدعو فيه كل ذي مظلمه لينال حقه ليدعو فيه من يطلب التوفيق فيوفقه الله عز وجل وإيه لعشاق الصبر ما أبيض قلوبهم وما أنجح حوائجهم يا حصر الله عز وجل نورا خاصا للصابرين وبشر الصابرين والصابرون لهم نور في الحديث النبوي إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء الصابر مفتح الصابر شايف العاقبة الصابر بيحقق حلمه بيحقق أمنيته الصابر مش يائس الصابر مثابر الصابر حبيب الله والله يحب الصابرين أذهلتني أذهلتني كلمة الشبلي رحمه الله إلهي أحبك المحبون لنعمائك وأنا أحببتك لبلائك ياه على الحب هو أحب ربنا عشان ربنا ابتلاه؟ لا ده أحب ربنا عشان ربنا حبه لما صبر على البلاء سيجعل لهم الرحمن ودا حب متبادل لهذا لكي يوفقنا الله عز وجل لكي يوفقنا الله عز وجل جددوا النية فبإخلاص عامنا سيحلو وعلى سيد النبينا صلوا
على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تهنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين الحمد لله الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة السادسة عشر بعد المئتين من روائع ابن القيم وهي الحلقة الحادية والتسعون من شرح كتاب الفوائد ونحن مع كلمة ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد لما سبقت السابقة لسلمان بأنه عبد مراد عرج به التوفيق إلى رب العالمين ووقفنا مع كلمة التوفيق اللهم ارزقنا التوفيق اللهم ارزقنا التوفيق يا رب وما توفيقي إلا بالله حبيبي ذكرنا في اللقاء السابق هو مش السابق أسبوعيا السابق من شرح كتاب الفوائد انتوا واخدين بالكم من عداد الحلقات احنا بنعد عداد لحلقات روائع ابن القيم ولما بتكون الحلقة فوائد يعني شرح كتاب الفوائد في عداد جنبه تاني خليكم مركزين معايا بقى علشان لما ان شاء الله تبقى في اسطوانة عليها حلقات روائع ابن القيم يبقى في اسطوانة منها مخصوص لحلقات الفوائد الفوائد او فلاشة او كتاب في حلقات الفوائد احنا النهاردة الحلقة الحادية والتسعين من حلقات الفوائد كانت الحلقة التسعون بعنوان العبد الموفق وقلنا هنذكر أربعين سببا للتوفيق ذكرنا منهم عشرين هقولهم بسرعة ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في إكمال هذه آه، العناصر لتحصيل التوفيق قلنا النية انك تبقى نيتك كويسة فربنا يوفقك سبحانه وتعالى يلا صححي معايا النية كده عشان ربنا يكتب لنا التوفيق صحح معايا نيتك كده انت اللي نفسك فيه نفسك فيه ليه نية خير انوي خير عشان ربنا يحقق المتعطل ساعات يبقى في حاجة نفسك فيها نفسك فيها وبعدين تشوفها تشوف الحاجة اللي في نفسك وتقف قدام البترينة وتسرح بخيالك انها خلاص بقت بتاعتك وبقت ملكك وان انت خلاص هتروح وتيجي بيها او ان انت هتشيلها عندك خلاص بقت ملكك وبعدين يتقالك لا مش بتاعتك اوعى تيأس اوعى تحبط لا اصبر اصبر على ايه اصبر على طلب رضا الله سبحانه وتعالى اصبر على معالجة تحقيق المراد ما تحبطش بس اصبر صبر حد شغال انت بالظبط زي واحد ابوه خده من ايده ووقفه قدام محل العجل وقال له شايف العجلة دي العجلة دي بتاعتك لو نجحت فهو مشي طاير من الفرح بيقول يا بتاعتي دي خلاص بقت بتاعتي دي خلاص بقت بتاعتي وفرحان بيها مش كفاية انك تفرح بيها اشتغل ليها مش ابوك قالك لو نجحت اهو كده ومن يتق الله يجعل له مخرجا انا نزلت على على صفحتي على الفيسبوك آه، سؤال قول لنا موقف فكرك بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا موقف انت عشته ودقت فيه حلاوة الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا مرحلة عدم تحقيق الأمنية دي مرحلة شغل مش مرحلة بطالة دي مرحلة جهد أول جهد النية انوي خير ثانيا الفهم عن الله افهم ربنا بيأخر ليه بيقدم ليه حطها في أمنياتك ليه خلى عندك الحلم ده ليه اتعسر ليه اتيسر ليه لازم لازم تفهم لازم تفهم عن الله هو خير ولا شر اللي انت بتتمناه والصرف خير ولا شر والتأجيل خير ولا شر افهم عن الله ثلاثة إي... إياك أن تنوي البطر والعجب إذا تحققت الأمنية يبقى تعطيل الامنيه انك تنوي ان انا هبقى متواضع لو ربنا ادهاني ان انا هبقى فقير ان ربنا ادهاني. والله العظيم انا فوجئت برسائل على تلي... ع- في وصلتني وتليفونات من ناس احباب افاضل ان صفحتي على الفيسبوك تخطت المليون متابع الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي هذا رحمة من ربي لكن صادف ان انا في نفس الوقت كنت بسجل قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الشاطر مش اللي ربنا يزود يزود له ناس الموفق اللي ربنا يزود هداه هداه اللهم زدنا هدى يا أرحم الراحمين اللهم زدنا هدى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين موفقين الحمد لله والشكر لله يبقى اوعى اوعى تنوي ان انت هتتبطر بالنعمة هتتكبر بالنعمة لا انوي ان انت هتفتقر بالنعمة هتتواضع بالنعمة هت... هتفرتك النعمة في سبيل الله الله يديله الصحة شيخي كان لما يبقى رايح الخطبة جري ومستعجل عشان حياة الإنسان اللي همته عالية مليانة مشاغل نفسه الدقيقة تبقى دقيقتين فهو مش بيتعمد يتأخر عن مواعيده إنما القدر إنما الضغوط إنما آفة علو الهمة إن الإنسان يتمنى إنه يعمل في الساعة حاجات تتعمل في ساعتين وثلاثة المهم فلما يجري وياكل مطبه إن حد يقول له بالراحة يقول له وأنا راكب العربية عشان تريحني ولا ريحها ربنا يوسع عليا وعليكم بالحلال علشان كده لما الداعيه يبقى يبقى م- م- متعود ان هو ماشي بعربيته وبعدين ربنا يقدر عليه انه يجي بمواصله ولا يجي آه، مع صاحبه وعربيته على الونش قلبه يبقى مطمئن وراضي وواثق في الله سبحانه وتعالى ليه ايش تكون اتحطت على الونش ولا ما اتحطتش على الونش ولا آه، ولا عطلانه ولا مش عطلانه ولا الزيرو زي القديمه هي بلغة تبلغني خدمة الدين بس أربعة تمييز واجب الوقت اعرف ايه اللي مطلوب منك دلوقتي ما تنشغلش ما تنشغلش بلما تمسك النعمة اكتر مما تنشغل تعمل ايه عشان تحصل النعمة اللي بعدها التوفيق بين المهمات العبد الموفق مش موفق بس انه بيعمل اللي هو نفسه فيه لا الموفق موفق في العبادة موفق في العلم موفق في الدعاء موفق في الدعوة موفق في مهام كل جوارحه موفق في جهد الليل موفق في جهد النهار موفق لما يكون أرحامه أو جيرانه محتاجين له الموفق بيوفق بيوفق بين دنيا والدين دنيا والآخرة اجتهد الموفق مرهق الموفق شغال مش فاضي اللي بعدها الدعاء كل التوفيق في الدعاء كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول انا لا احمل هم الاجابه قال الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب اجيب دعوه الداعي اذا دعان انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء فاذا جاء الدعاء فان الاجابه معه اللي بعدها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم لو في قلبك خير ربنا هيديك اللي في نفسك دي غير النية دي غير البطر هم شبه بعض مش تكرار لو في قلبك خير مش حقد وحسد إن, إن الناجح مش منافسن الموفق مش مكار مش لئيم مش خبيث الموفق بيتعب ويجتهد ويثابر ويصابر الموفق مش فاضي يحصي ما وفقه الله له يا رب ارزقنا التوفيق يا رب فلما يبقى قلبه سليم عن متابعة الناس ومراقبة الناس حتى لو نيته خير يا أخي حتى لو نيته خير مش فاضي للناس مش فاضي ياه مش مش فاضي يراقب الناس ده مش فاضي يتفرج على تو... على ما وفق له هو هو فاضي يراقب عيوبه مش فاضي يراقب نجاحه فضلا عن انه يراقب غيره مهمة لأصحاب القلوب القاسية لأصحاب القلوب النقادة من يأتي من وسط الغنم بأذن كلبها ليأكله من يترك كل الجسد ويقع على الجرح منه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ربنا مش هيوفقك طول ما انت قلبك وحش لازم قلبك يطهر عشان ربنا يكتب لك التوفيق لازم قلبك يطهر ويبقى فيه خير عشان ربنا يوفقك للخير اللي بعدها الافتقار اوعوا تفتكروا ان هم حاجة واحدة لا ده هو كده انت بتدخل عند الحلواني لو غمضت عينيك وكلت البسبوسة ممكن لو انت مش عارف وكلت حاجة تانية بسبوسة بال... بالليمون بسبوسة بال... بجوز الهند بسبوسة بكذا بالشوكولاتة ممكن تحس ان هي حاجة واحدة انما لما تفتح ومش كفاية اللي في جوفك وتملي عينك تعرف لا ده انت هتعرف الفرق بين آه بين كل صنف والتاني يا رب ارزقنا البصيرة يا رب الافتقار والذل والتواضع لله عز وجل والرضا بما قسم كل كلمة من دول في تفصيلها معنى مختلف ذكرناه في الحلقة اللي فاتت الافتقار افتقار ان الانسان يرى نفسه فقير الى الله جاب سيدنا موسى التوفيق منين لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاكرين الموقف الطريف اللي قلته لكم واحد من الطيبين كان بيحج وكان في عالم من العلماء قاعد فيا رب ارزقنا الحج آه فالمهم معلش رحت مع الحج مشوار كده المهم يا حبايبي ان الشيخ بيدعي والناس بتدعي كلها وده قاعد الراجل الطيب الكيوت ده المتواضع اللطيف ده قاعد ساكت بجد بجد مش مش بيهزر هو قاعد ساكت يوم عرفه قاعد صامت كده وبيتفرج على الناس وبتدعي فالشيخ قال له يا ابني ما تدعي في ايه فهو الراجل جنتل الراجل ده عنده ذوق بس عنده نقص شويه في معرفه الله فعمل ايه قال للشيخ يعني يا شيخ الناس دي كلها عماله تدعي كلهم عمالين يطلبوا من ربنا طلبات فيعني الواحد يخلي عنده دم بقى الواحد يخلي عنده نظر لا لا لا لا دي مش نكته الراجل عمل كده فعلا انت مش متخيل بقى كرم ربنا ربنا ما ينفعش معاه ال ال التعزز ده ما ينفعش معاه الإدلال ده ما ينفعش معاه الاستغناء ده ما ينفعش مع ربنا الاستعفاف عنه ده ان تستعف عن الخلق اما ربنا اطمع فيه اطمع فيه جل جلاله اطمع فيه قوي ده احنا بنقول ربنا اتنا في الدنيا ايه حسنه وفي الاخره حسنه وبنقول اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه اسال الله في كل شيء اطمع وافتقر لله عز وجل اللي بعدها العبادات مش ربنا بيقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه تجتهد تجتهد تجتهد يحصل الحب وبعدها فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فبي يسمع وبي يبصر يبقى موفق ما يضحك ما يضحكش عليه ربنا يخليه يشوف اللي بعدها التعوذ بالله من الشيطان والبسملة انت عينيك زي زاز عايز يتمسح تلميع الزجاج اللي قدامك ده عشان تعرف تشوف طريقك الاستعاذة والبسملة والذكر عشان ربنا يكفيك الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان خناس هيهرب يسيبك تعرف تفكر يسيبك تعرف تدبر تقول بسم الله ربنا اسمه لا يضر معه شيء حتى لو كان عدوك ده عنده جاه عنده سلطان عنده معارف عنده مش ظالم مش ظالم بسم الله على كل ظالم ينصرك الله عز وجل عليه النقطة اللي بعدها التبرك المشروع انك تتبرك بركعتين انك تتبرك بتوبة تطلب البركة بزمزم تطلب البركة من القرآن الكريم في حاجات مباركة بنلتمس بيها وسيلة إلى الله عز وجل إن هو سبحانه وتعالى يستجيب دعانا الصدقة تطفئ غضب الرب إليه يصعد الكلم الطيب الدعاء والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح صدقة ترفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كذلك العلم العلم كل ما تفهم كل ما تتعلم دينك كل ما تتعلم العلوم المباحة كل ما توفق وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق نفسي أقول كلمة لحبايبي اللي عايزين يشتغلوا وهم طلبة الشباب الأسود الأبطال اللي عايزين يشتغلوا وهم طلبة أنا بحبكم أنتوا عظماء شفتوا الولد الطالب الجميل اللي آه، بيبيع آه، بسكويت على الشاطئ اللي بيبيع فريسكا على الشاطئ شفتوا الولد الجميل ده أهو ده أسوة وقدوة لكتير من الشباب بس خدوا بالكم من حاجة ده ما راحش يشتغل عشان يهرب من المذاكرة ده ما راحش يشتغل فيختار الطريق السهل انه يمسك في ايده فلوس يقول طب واتعلم ليه بقى واشتغل ليه ما انا مسكت في ايدي فلوس اتعلم ليه واخد شهادة ليه ما انا مسكت في ايدي فلوس لا اتعلم واشتغل لو عايز تشتغل كويس لو محتاج الشغل واشتغلت كويس وإن وانت احسن وارجل مليون مرة من اللي بنتحايل عليه سنين طويلة انه يشتغل وما بيشتغلش وبطال لا الراجل لازم ياكل عيش ولازم يشقى على كد عيشه وعلى الحل على طلب الحلال بس خد بالك تنزل الشغل وكورساتك تنزل الشغل ودروسك تنزل الشغل ومذاكرتك تنزل الشغل وما تتعلمش من الصحبة السيئة الولد اللي بيبيع فريسكا ده قابل كم واحد بيشرب مخدرات على الشاطئ وتع... وفي الشارع قابل كم واحد ممكن يخليه يعمل حاجة غلط وما عملهاش انزل بس خليك قدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ما ينفعش نقول آه لا لا لا الشغل فيه اختلاط الشغل فيه مش ع- لا ما كل حاجة في الدنيا فيها اختلاط مادام خلاص لقمة العيش مش حرام في حاجة اسمها انفكاك الجهة احنا دلوقتي قدام مجتمع مختلط مجتمع مليان اختلاط يبقى انت لازم تبقى جدع لازم تعرف تغض بصرك لازم تعرف تواجه الغلط لازم تعرف تعمل الصح لازم تعرف تقف قدام الحق تجيب حقك من غير ما تعمل الغلط اللي فيه العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كذلك العمل اجتهد اجتهد في الممكن لحد ما ربنا يديك اللي مش ممكن لحد ما ربنا يديك اللي مش متاح لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ينولك البعيد قرب اعمل الممكن اتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى عبدي قم إلي أمشي إليك امشي إلي أو هرول إليك كذلك المسارعة والاقتناص وعدم التسويف يا جماعة الحياة فرصة الحياة كلها فرصة اللي هينتهز الفرص ربنا هيحقق له حلمه سبحانه وتعالى اللي هيسيب الفرص تعدي منه اللي هيسيب الفرص تعدي منه لعل الفرصة إذا ذهبت لا تعود العمر كله فرصة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها وهو ينفض لقمة من على الأرض يا عائشة أحسني جوار نعمة الله عليك فإن نعمة الله إذا فرت عن قوم قل أن تعود يا جماعة اتقوا الله في لقمة العيش واحنا بناكل واحنا بناكل شوفوا المؤمن وسط لا يسرف ولا يبذر المؤمن وسط لا يسرف ولا يبذر يعرف حق النعمة يقوم بواجب النعمة يحقق مراد الله عز وجل من هذه النعمة لا يضيعها لا يضيعها ينفق في سبيل الله ويفكر ألف مرة وهو ينفق على نفسه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا تيجي تصرف عليه قال ايه بيقولوا لنا ال- الشح غير البخل وطبعا الكلام ده مش قال ايه ولا حاجه في بعض العلماء قالوا كده فعلا بس عايز اقول ان الكلام ده يعني مرجوح اللي هو ايه ان إيه مش بخيل اللي بيمتع نفسه بالنعمه لكن بيبخل بيها على الناس مش بخيل ده هو ده ابو البخل ده ابو البخل امال البخيل ايه ما هو اللي ما بيصرفش على نفسه بيتمتع بمتعته وشهوته ان هو يتفرج على الفلوس ويعدها ويعددها فما ينفعش نقول له انت كده آه، نوع من الناس اللي ايه ما ينفعش نقول له انت كده مش بخيل لا بخيل ربنا قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا انت لما تيجي تصرف على نفسك فكر ألف مرة اللي بتصرفه ده إسراف ولا لا علشان كده واحنا بننفق واحنا بناكل على سفرتنا كده اهو واحنا بناكل الله يديله الصحة صاحبي وحبيبي عم ابو نايف ربنا يديله الصحة ويكرمه قاعدين ناكل انا وهو فوجئت واحنا بناكل والله العظيم شفت انت حد كريم قاعد تاكل معاه فبيديك منابك صح يقول لك خد ويحط لك في بقك مش كده لا الراجل ده كان بيعمل ايه كان بيديني وانا اديله يعني الناس بتاكل مع بعض انا وهو لوحدينا وعامل مناب لشخص ثالث والله العظيم شايف حط حته لحمه كده لنفسه وحته ليا ويحط حته هنا في مش عارف سلطه ي- يديني مع يحط قدامي ويحط قدام نفسه ويحط لشخص ثالث الله هو انت بتاكل عفاريت بعد ما خلصنا اكل احنا متعودين ان احنا بعد ما نخلص اكل بنلم بقيه الرز اللي فاضل واحنا بناكل في العمره بقى وبهدلين بالاحرام بقى وقاعدين في الساحه ساحه الحرم ولا في مطعم بنلم الاكل اللي فاضل عشان ما يترميش وفي الأ- وفي الغالب بيبقى ايه الاكل بيبقى رز بتاع اربع تنفار وجناح فرخه ومعلقه سلطه صح احيانا ما يكونش فيه آه، خلاص لحمه ولا فراخ تاني يبقى في الغالب بتبقى هي شويه الرز اللي فاضلين والخبز صح لا ده الراجل كان جايب اكل لشخصين واحنا بناكل من اول الاكل بيفكر في الغلبان اللي هيديله ما يديلوش رز بس يا سلام يا سلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا بيوزع بيوزع سبحانه وتعالى فضله على خلقه كما يشاء جل جلاله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا سبحانه وتعالى بسط بكرمه وفضله سبحانه وتعالى على عبد من عباده الموفقين ان هو وهو بيقسم لنفسه اللقمة شايل هم الغلبان بيديله زي ما يدي لنفسه هو ده العبد الموفق النقطة اللي بعدها الصبر الصبر قلت لكم ان الشبلي عليه رحمه الله كان يقول الصبر الهي احبك الناس لنعمائك واحببتك لبلائك هو ده الناس اللي فاهمه ربنا وفاهمه معامله ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ابن القيم عليه رحمه الله كان بيقول عليه استواء الحالات استواء الحالات ان الانسان يشوف كل الحالات شبه بعضها وتجري عليه زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله وانما تستوي النعمه والبليه عنده في الرضا لماذا اولا لانه مفوض والمفوض راض لانه مفوض لله الامر والمفوض راض بكل ما اختاره له الله عز وجل انت مملوك مفوض ربنا وكلك بالدنيا دي لأنه مفوض أنت ربنا قال لك اصرف على أولادك مفيش فلوس أعمل إيه أعمل إيه أنا ربنا قال لي أكفلكم أكفلكم على قد ما يديني لأنه مفوض والمفوض راض بما اختاره له من فوض إليه ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له ثانيا أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله راضي ولا مش راضي إيه اللي هيحصل شفت الجمال شفت الصابرين جابوا الصبر منين شفت الصابرين جابوا الصبر منين مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على والدها فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي لو سمحت محدش يقول لي اصبر اللي حس باللي انا فيه محدش يقول له اصبر فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرسول سابها ومشي عليه الصلاه والسلام فمضت اليه تعتذر اليه وقالت لم اعرفك فقال عليه الصلاه والسلام انما الصبر عند الصدمه الاولى هي صبرت متاخر هي صبرت بس متاخر الصابر يصبر من الاول عشان تبقى عارف انت هتصبر هتصبر اصبر من بدري تبقى صبرت بمزاجك وتاخد عليه حسنات تصبر غصب عنك ملكش اجر هيمضي قدر الله عز وجل وليس لك فيه اجر اللي هو مش تصبر غصب عنك يعني تعمل عبادة الصبر اصبر غصب عنك اللي هو واحنا قدامنا ايه غير الصبر قدامنا ايه غير الواقع هو ده ال- قوة هي دي قوة المؤمن في الصبر بيجيب صبره منين برضاه بالله سبحانه وتعالى النقطة اللي بعدها الثبات واستحلاء المر في سبيل الله سبحانه وتعالى يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة النقطة اللي بعدها مخالفة الهوى دي اللي وقفنا عندها في اللقاء السابق مخالفة الهوى إن الإنسان يخالف هواه ويستمتع بإن ربنا بيدبر له تدبير غير اللي في حلمه غير اللي بيتمناه هنا اللي في نفسك بقى يجي إن شاء الله عز وجل هنا ربنا يعدل نفسك يعدل أمنيتك يوجهها في رضاه سبحانه وتعالى عشان كده تعود اتعود لما تطلب حاجة في نفسك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنا نفسي في النعمة الفلانية نفسي في الحاجة الفلانية بدل ما تطلبها هي قول يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كده بقى كل العقبات تروح وربنا يحقق لك اللي في أمنيتك النهاردة عايز إذا كان تبقى وقت يعني عايز آه ما شاء الله لسه شوية حلوين اللهم بارك أظن لسه- فلسه تلت ساعة أو أكتر طب ده لقاء اليوم حلو أهو وانا عارف ان انتوا صايمين بقى ما فيش ميه ولا حاجه ربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما عايز اقعد دردش معاكم شويه وما ما بستقبلش اتصالات هنا لكن عايز افتح التليفون واستقبل اتصالات 10 دقايق بس لا لا لا 10 دقايق ازاي بيقولوا 10 دقايق بس طيب ماشي هقابلكم ان شاء الله على بث مباشر على صفحتي على فيسبوك النهارده النهارده ان شاء الله عز وجل الساعه 9:30 مساء خلاص على صفحتي اكتب كده على الفيسبوك ال- الفقير إلى الله الشيخ عمرو أحمد و... وأنت إن شاء الله عز وجل هتلاقي صفحتي وهتلاقينا طلعت بث مباشر إن شاء الله والناس اللي ما عندهمش الصفحة أو ما عندهمش آه، قناة اليوتيوب اللي هيبقى عليها البث اللي ما عندوش فيسبوك يعمل إيه؟ اوعى تقول انا هعمل- هدخل فيسبوك عشانك لا اللي ما عندهمش فيسبوك دول شاطرين دول كويسين ادخل من يوتيوب هيبقى البث المباشر برضو على يوتيوب ان شاء الله عز وجل اللي ما عندوش فيسبوك ولا يوتيوب يعمل ايه آه، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هبقى فاتح التليفون إن شاء الله واستقبل اتصالاتكم وارد على آه، استشاراتكم القلبية ودردش معاكم شوية إن شاء الله الرقم هقول أهو 011 23 600 600 011 23 600 600 إن شاء الله استقبل اتصالات الساعة 9:30 النهاردة واطلع معاكم بس مباشر أجاوب على استشاراتكم القلبية كلها في العشر دقايق دول نقول إيه؟ نقول ثلاث أربع حاجات من اللي ربنا بيوفقنا بيها سبحانه وتعالى الحلم أيوة الحلم الحلم الذي هو ضد العجلة الحلم الذي هو ضد التهور الحلم اللي هو ضد الطيش الحلم اللي هو الصبر على سنن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السمت الحسن والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة ده, تص... ده شيء نبوي انك تبقى حليم اهدى خليك حليم يا جماعة في معاناة في معاناة في الأسر اللي فيها حنية لما يكون الأخ حنين أو الأخت حنينة يا جماعة ده خير وإحنا عايزينه ولازم وعلموا ولادكم الحنية وعلموهم يحنوا على بعض علموا ولادكم يحققوا أمنيات إخواتهم علموا ولادكم إن هم يبقوا حنينين على إخواتهم و علموهم ان لما الاخ يتجوز واحده الواحده دي ليها حقوق حتى لو ما كانتش بنفس حنيه اختك وعلموهم ان لو البنت دي اتجوزت زوجها ده له حقوق حتى لو ما كانش حنين زي اخواتها الرجالة او زي اخوها الراجل خلاص علشان انت يا, يا نعم الاخ يا حنين خيرك على اختك وحنيتك على اختك دي لازم تترجم بعد الزواج بايه اقول لكم بايه عارفين انا اتعلمت وشفت اتعلمت وشفت لما مثلا تخيلوا مثلا ان زوج قاسي الزوج القاسي بيعمل ايه اول حاجه هتقولوا بيضرب لا لا لا ده في اكتر من الضرب انتوا ما تعرفوش حاجه في زوج حرامي في زوج حرامي حرامي حرامي ايه يا ريته حرامي فلوس وحرامي ذهب يسرق ذهب زوجته ولا يسرق آه، ملكها ولا مالها لا يسرق دينها لا يسرق حريتها احنا في زمن ممكن انسان مجرم يطلق زوجته وما يقولهاش انه طلقها ويردها وما يقولهاش انه ردها ويستقوى على اهلها وعليها هنا دور الاخ ايه اسمع مني بقى اسمعوا مني تجارب الحياة اسمعوا مني شيوخي علموني ايه في تجارب حياتهم تسأل اختك انت نفسك في ايه لو زوجها بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا مت... انا مش عايز استفزكم واقول لكم بيعمل ايه انتوا الحياة مليانة وانتوا عارفين لما تكون هي صبرة انت ما تخليش صبرها ينفد ما تخليهاش تكره الحياة وتكره العيشة واللي عايشينها ما تكرههاش في زوجها انت ما تكرهيهوش في مراته اللي ما بتعرفش تعمل طبيخ حلو زيك وانت مربياه مربيه اخوكي على اكل حلو لا دلوقتي ساعديه يعيش ساعدها تعيش الا لو هي اللي مش عايزه تعيش اختك هتلاقي حقها هتلاقي حقها هتلاقي حقها مادام استحاله الحياه هتلاقي حقها ما تخليهاش تحس انها يتيمه وانت عايش ما تخليهاش تحس انها من غير ظهر وانت موجود ما تخليهاش تتمنى ظهر غيرك بتوصلني اتصالات كتير بتقول أه و... وكل اخ من اخواتي في وادي ومحدش دريان بيا ولادك هيعملوا في بعض كده هات حق اختك ساعدي اخوك ياخد حقه بالمعروف مادام استحالة العشرة مادام استحال استحالة الحياة والعكس لو هي بقى اللي عايزة تعيش لو أخوك عايز يعيش ما تغضبيهوش ما تقوليش ازاي ملبساك كده ازاي مأكلك كده ما تستفزيهاش وتقولي لها ازاي يعمل معاكي كده وانا سعيدة وراضية لا ما تقولش احنا ما نبقاش رجاله لو ما خليناهاش تغضب وتخرب عليها البيت لا انت تبقى مش راجل لو هي احتاجتك وما لقيتكش انما لما تكون هي صابره على الحياه صبرها لما تكون هي محتاجه لسندك اسندها غير كده ما تبقاش حليم خليك حليم خليك حليم اصبر اصبر مادام هي ربنا مقدرها تعيش ما تكبرش في عينيها المآسي اللي هي صبر عليها كل الناس تقول زوجة البخيل تعيسة إلا زوجة البخيل لما ربنا بيرمي على قلبها السكينة بتعيش كل الناس تقول لا إلا الضرب إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر لها البلاء ده وصبرها عليه واحدة تقول لا جنزته ولا جوزته بعد ما اتجوز عليها بيقول لها ها جنزته ولا جوزته حطت ايديها على بقه وقالت له بعد الشر عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤونه على قدر المعونه البلاء لما ربنا بيقدره بينزل معاه صبر بتاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا عشاء الصبر وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر اكتر حاجه بتيجي وربنا بيجيبها الصبر اجمل حاجه بتيجي وربنا بيوسع رزق صاحبها الصبر ربنا بيرزقه صبر كتير سبحانه وتعالى اللي بعدها الأناة التأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حفظتوا حديث يا جماعة احفظوا الحديث ده لو عايزين تطلعوا من الحلقة دي بكلمة بالله عليكم خدوا الكلمة دي خدوا الحديث ده عشان الحديث ده حلو قوي قوي والله ان شاء الله نختم بيه النهارده الحلقة نختم بيه الحلقة بس احفظوه اللي بيعرفش يحفظ يلا صور صور الشاشة دلوقتي فيديو سجل ابعتها فويس لحد سجل دلوقتي الكلمة دي قال رسول الله يلا انا صابر عليك اهو لما تفتح التليفون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما شيء أحب إلى الله من الحمد جميلة جميلة أوي يلا اقفل التسجيل بقى عشان ما يبقاش طويل هشرح لك اهو التأني من الله والعجلة من الشيطان اللي مستعجل يغلط اللي عنده تأني وصبر ما بيغلطش بيجيبها صح وما أحد أكثر معاذير من الله ربنا سبحانه وتعالى بيعذر كتير وليس أحد أحب إليه العذر من الله ربنا بيحب يعذر عباده أكيد عنده عذر أكيد له عذر أنت ما تعتذرش وجاء المعذرون من الأعراب الاعتذار مذموم إن أنت تبرر غلطك لكن ربنا بيعذر أنت أعذر الناس لكن أنت ما تبررش أخطائك برر أخطاء الآخرين شفت الجمال وأحلى كلمة عشان تعذر الناس وعشان تصبر على اللي اتأخر عليك من اللي نفسك فيه وعشان ربنا يحققه لك اسمع أحلى كلمة في الحديث لو ما حفظتش اللي فات كله احفظ الكلمة دي وما شيء أحب إلى الله تعالى من الحمد وما شيء أحب إلى الله من الحمد وما شيء أحب إلى الله من الحمد قلت الحمد لله خلاص دي أحلى كلمة تقولها ده في دعاء ده في حديث تاني كمان جميل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله شفت بقى هتصبر ازاي شفت هتحقق اللي في نفسك ازاي شفت هتبقى عبد موفق ازاي لما تقول الحمد لله لما سبق في السابقة أن سلمان عبدا مرادا أن سلمان عبد مراد عرج به دليل التوفيق ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم إن شاء الله الليلة الساعة 9:30 مساء على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على اليوتيوب في بث مباشر وألقاكم على شاشتنا العظيمة الجميلة شاشة الرحمة في الأسبوع القادم بشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد